السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا. احبتي في الله كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهد قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا اللهم اصلح قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم ثبت على الايمان قلوبنا اللهم انا نسالك ان تحبب الينا الايمان وتزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمه وانت خير الرازقين امين لا شك ايها الاخوه ان الحدث الذي يسيطر على الاذهان في هذه اللحظات هي قضيه اخواننا المحاصرين في غزه لهم الله اسال الله عز وجل ان يرفع عنهم البلاء اللهم فك عنهم الحصار اللهم امدهم بمدد من عندك اللهم انا نسالك ان تنتقم من اليهود اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك اله الحق اللهم انا نسالك ان تاخذ اليهود اخذ عزيز مقتدر اللهم ابتلهم ببلاء تشغلهم به عن المسلمين يا حي يا قيوم يا رب العالمين نعم قلوبنا معهم ونحن نقف مكتوف الايدي لا ندري ماذا نصنع ولكن لناخذ من هذا عظه وعبره عظة وعبرة مهمة عقدية أولها أن هؤلاء اليهود أعداء وهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وقد ذكرت قبل ذلك أن العداوة ليست قضية فلسطين بمعنى أنهم لو تركوا فلسطين وتركوا بيت المقدس وغاروا في ستين داهية سيص... سيتركوا عداوتهم للمسلمين لا لا لا لا قال الملك جل جلاله سبحانه سبحانه ولا ينبئك مثل خبير قال سبحانه لتجدن أشد الناس عداوة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا فلذلك ينبغي أيها المسلم أن تعتقد عداوة هؤلاء الناس وألا تأمن مكرهم وشرهم وأن إيذاءهم سيطالك حتما في يوم ما إن لم تعمل لدينك وإن لم تنصر دينك وإن لم تعتز بدينك وإن لم تثبت على دينك إننا لا نحتاج اليوم أن يقول كل منا ماذا أفعل وإنما أقول اللي يقول أنا أعمل إيه يبقى مش, يبقى مش عايز يعمل حاجة لكن كل واحد عارف هو يقدر يعمل إيه هو يقدر يقدم إيه هو يقدر ينفع بإيه يقدر يفيد إخوانه في إيه إخواننا في غزة أسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم إخواننا هناك يحتاجون كل شيء كل شيء فالذي يستطيع أي شيء فليقدم كل ما يستطيع كل ما يقدر عليه قلوبنا معكم يا أهل غزة قلوبنا معكم أيها المسلمون عموما في فلسطين ندعو الله لكم في سجودنا ولكن عذرونا فبذنوبنا حجب دعاؤنا اللهم إنا تبنا إليك اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة اللهم إنا نرفع إليك نواصينا بالتوبة وأيدينا بدعاء بالدعاء اللهم فرج عنهم اللهم فرج عنهم اللهم أطعم جوعاهم اللهم فك أسراهم اللهم اسقي ظمآهم اللهم إنا نسألك أن تستر عوراتهم اللهم انصرهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم وامكر لهم ولا تمكر بهم واعنهم ولا تعن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم اللهم انتقم من اليهود وعجل بزوالهم وزوال دولتهم يا حي يا قيوم نجأر إليك دعاء المستغيثين فاللهم لا تخيف فيك رجاءنا يا حي يا قيوم آمين آمين آمين إخوتي وأنا أحبكم في الله تعالوا لنعود إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكنا قد توقفنا مع وفاة أمه آخر كلامنا وبعد وفاة أمه كفله جده عبد المطلب فعاش في كفالته وكان عبد المطلب يؤثره على أبنائه يعني على أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرنا أن عبد المطلب كان له عشرة من الولد مات منهم عبد الله فبقوا التسعة وكان يفضل كان عبد المطلب يفضل النبي صلى الله عليه وسلم على التسعة وكان يحبه حبا عظيما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ذو بركة من صغره فكان كان عبد المطلب إذا أرسله إلى في حاجة جاء بها يعني كان دايما أما يحتاج أي اذهب يا محمد افعل يا محمد اصنع يا محمد ائتني بكذا يا محمد ويأتيه وفي يوم ضلت إبل لعبد المطلب فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب يا محمد اطلبها لي عبد المطلب فتأخر رسول الله كأنه بحث عنها فتأخر فخاف عبد المطلب خوفا شديدا وأسرع يطوف بالبيت وهو يرتجل ويقول يا ربي رد راكبي محمدا رده إلي واصطنع عندي يدا يا رب رد راكبي محمدا رده إلي واصطنع عندي يدا فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بالإبل قال له عبد المطلب يا بني يا بني والله لقد حزنت عليك حزنا كالمرأة لقد حزنت عليك كالمرأة حزنا لا يفارقني أبدا والحديث صحيح رواه الطبراني شوف الكلام يقول له يا بني لقد حزنت عليك كالمرأة كلام رجل شديد قوي رجل يشعر بهيبته ثم حين فقد شيئا عزيزا عليه صعب وشق عليه أنه حزن كالمرأة يقول له ده أنا لقيت نفسي ضعيف جدا ناحيتك ده أنا كنت زعلان زي النساء ما بتزعل لقد حزنت عليك كالمرأة حزنا لا يفارقني أبدا فلا تفارقني أبدا آه كان ده حب عبد المطلب لابنه محمدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عبد المطلب في هذا الوقت سنه متقدمة جدا يذكر ان عبد المطلب عاش 120 سنة فيعني وهو كفى له سنتين لان امه صلى الله عليه وسلم ماتت وهو في سن السادسة وعبد المطلب مات وهو في سن الثامنة فهم سنتين اتنين يعني كان عنده 119 سنة عبد المطلب في الوقت ده ومع ذلك تولى تربيته وكان قد عمي و ها, ها نحن نقول للأجداد وخاطبتهم في نهاية الحلقة الماضية أنه لم ينتهي دوركم في الحياة أنه لم ينتهي دوركم في الحياة بل بقي لكم دوركم وبقي وبقي لكم تأثيركم وبقي لكم عملكم في تربية جيل جديد للأمة جيل يحمل الراية ونحن في زمان كما ترون يتساقط الكبار يموت العلماء ويموت الدعاة ونحتاج وكما ترون التحديات التي تحيق بالأمة هؤلاء اليهود المجرمون حين يقتلون المسلمين بهذه البشاعة يحاصرونهم لا يقتلونهم بالقنابل وبالدبابات و... وإنما بالجوع وبالبرد انظر إلى البشاعة في القتل وهكذا هم دائما أسأل الله أن ينتقم منهم وأن يجيرنا منهم وأن يكفي المسلمين شرهم الشاهد أن عبد المطلب قبل أن يموت أوكل كفالة محمد صلى الله عليه وسلم بالأمر إلى عمه أبي طالب فكما له فكفى له عمه أبو طالب وأحاطه بعنايته ورعايته وظل أبو طالب أربعين سنة يعز جانبه ويبسط عليه حمايته ويصادق ويخاصم من أجله أربعين سنة وابو طالب ويجي معنا الكلام على ابي طالب من الشخصيات التي نحتاج ان نتكلم عنها باستفاضه رغم انه مات على الشرك وهو ده العجب العجاب الشاهد انه أربعين سنه وهو يكفل النبي ويحوط بعنايته ورعايته ويدفع عنه واسمحوا لي أن أن أتوقف مرة أخرى أه لأنظر في لماذا نشأ النبي يتيما لماذا توالت هذه المصائب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يولد وأبوه ميت ثم لا يلبث أن يرجع مضطرا او يعود مضطرا الى مكة حين خافت عليه حليمة السعدية و تموت امه ثم جده ان يذوق كاس الحزن مره بعد مره جعلته تلك المحن مرهف الشعور رقيق القلب فالاحزان تصهر نفوس وتخلصها من ادران القسوه والكبر والغرور والاحزان تجعل النفوس اكثر رقه وتواضعا الاحزان تجعل الانسان الذي عانى من الاحزان وعاينها تجعله يشعر باحزان الناس لذلك آه، البيهقي في دلائل النبوه بيقول ايه يقول ان الله جل جلاله جعل نبوته في نبوته في فقراء الناس النبوه واصحاب الحرف ما من نبي الا رعى الغنم قال ليكونوا اشد شعورا باتباعهم فاتباع الانبياء هم ضعفاء الناس وسقطهم مش هيشعر بحال السكالى والارامل الا العشاء مش هيشعر بحال الايتام وحزن وتالم الحرمان ليكون ابا ليكون ابا لكل الناس الا من عانى فقد الاب لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما انا لكم بمثابه الوالد بمثابه الوالد وفي قراءه ابي النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وهو اب لهم وازواجه امهاتهم آه، ودعوني اشير ايضا الى ان وفاه والديه ابوه وامه وهما في العشرينات من عمرهما ابوه مات وهو عنده 21 سنه وامه ماتت وهي عندها 25 سنه مات الاثنان في العشرينات ليس عن ضعف ولا عن هزال كلا وانما توفاهما الله وانا عايزك تأيد الفوائد دي انا كان نفسي اراجع الفوائد بتاع المره اللي فاتت اه الفوائد بتاع حادثه شق الصدر و- وال- والفوائد عايز تكتب الفوائد دي نمره واحد ان ابوه وامه ماتوا ليه نمره واحد لانهما قاما بالمهمه التي اوجدا من اجلها وهي اخراج النبي صلى الله عليه وسلم فقط الى الحياه كأن الله خلق عبد الله وآمنة فقط لينجب محمدا ويا سلام لما نفهم ربنا خلقك لأي دور في هذه الحياة كثيرا ما أعزي التي تأخر زواجها أو لم تتزوج لعل ربنا فرغك لطلب العلم حفظ القرآن والدعوة إلى الله ورعاية الأرامل واليتامى والعمل في خدمة المسلمين وكفالة الفقراء والسعي في خدمة المسلمين لعل ربنا فرغك للدور ده ما تتجوزيش ما بقولكيش ما تتزوجيش لكن ما جاليز ما جالكيش زوج ليه ل- لان الله خلقك لمهمه التغافل عن المهمه بقى والانشغال بطلب ما لم يقدر من المعاناه بلا فائده اللي ربنا ما رزقهاش اولاد لكن ربنا فرغك ده- لصناعه الزوج ده ان الزوج ده يبقى حاجه في الدين لخدمه الدين او لخدمه المسلمين او انت لتفرغي طاقة الأمومة دي في دور الأيتام ودور اللقطاء لأطفال العيلة وتفتحي لهم مدرسة وأنت لعل الله عز وجل أخر حصولك على عمل لتفريغك هذا الوقت للمسجد ولحفظ القرآن ولطلب العلم وللعباده وانت ابتلاك الله بالمرض المزمن لعله وهكذا لو فهمنا دورنا في الحياه اللي ربنا اوجدنا لاجله الحكمه في اداء هذا الدور زي ما قلت لك كده كان الله جل جلاله خلق آ- امنه وعبد الله فقط ليلد محمدا ثم يموت بس ما عملوش اي حاجه غير كده في الدنيا لماذا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما شوف بقى نمره واحد ليتأسى بمحمد كل يتيم أيها اليتيم لست ذليلا لست مهينا لست محروما بل انت كل الرحماء اباؤك وكل الطيبين اقرباؤك ونبي الله قدوتك اصنع بنفسك لنفسك مجدا في الدين وتستطيع وهذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسوتك طول ما انت ناظر الى النبي متطلع اليه تفتخر انك يتيم سبحان الله اتنين ليكون في ليكون أدب النبي وخلقه مع يتمه دليلا على أن الله تولى رعايته وتأديبه وحده الرسول صلى الله عليه وسلم مات جده في فترة حرجة جدا سن 8 سنين وقت التأديب بقى أمه رأته في وقت الطفولة التي يحتاج فيها الطفل إلى أم لحد ست سنين لحد ما سلمته المدرسة ما كانش في مدارس طبعا أقصد سن المدرسة اللي احنا بنقول عليه دلوقتي سن المدرسة ماتت جده كفيف و120 سنة ماذا يصنع فقط الحنو والعطف الذي يحتاجه طفل فقد أبويه ثمان سنين حين صار غلاما بقى جفرا شد حيله كده صلى الله عليه وسلم وقف على رجليه يدخل في وسط أبو طالب اللي عنده قرابة العشرين ولد شوف وكان أبو طالب زي ما هيجي معانا الكلام فقير لم يكن أبو طالب له من الوجاهة ولا القوة ولا المكانة ولا الغنى شيء من مكانة لعبد المطلب كل ده مات بموت عبد المطلب فلذلك نشأ الرسول في وسط الجو ده ليعلم أن الذي رباه هو الله والذي أدبه هو الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فالذي تولى تربيته والعناية به وتأديبه الله الله ثلاثة لم يتدخل أحد في تشغيل فكره ولا في صياغة هويته سن 8 سنين سن الطفل اللي يتعلم بقى ما حدش علمه ابوه وامه وجده ماتوا وعمه عنده 20 طفل أربعة كي ينشأ قوي الإرادة ماضي العزيمة غير معتمد على أحد في تدبير شؤونه زي ما قلنا ابو طالب مشغول عايز يوكل الافواه الجائعه دي مش فضيله فاعتمد على نفسك ولذلك بدا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لراعي الغنم من سن 8 سنوات يشتغل ايضا دي نمره خمسه حتى لا يكون لابويه اي تاثير في دعوته كتير ما يبقى الاب عايز ابنه يبقى صوره منه يبقى نفس الشخصيه انا قلت كتير قلت قلت كده قلت انا بشتهي ان الاقي اولادي يحبوا اللي انا بحبه من الاشخاص ومن الاهتمامات ومن الهوايات ومن الرغبات ومن الامال نفسي ولادي هو, هو كل اب كده عايز يصنع ولاده زيه لا احسن منه بس مش بعيد عنه فلذلك لما مات والديه عشان ما حدش ياثر عليه يبقى محمد صلى الله عليه وسلم صناعه ربانيه كي لا تتدخل يد بشريه في تربيته وتوجيهه فيكون الله وحده هو الذي يتولى تربيته لا يتلقى مفهوم واحد من مفاهيم الجاهليه واعرافها كانوا جاهليه وكانوا يعودوا اصنام كانت تحكمهم الاعراف كان ممكن حد يبدا يلقنوا هذه المفاهيم الجاهليه لا انما يتلقى من لدن الحكيم الخبير ابتداء فالله اواه والله رباه والله علمه الله رعاه الله اعطاه الله الله صنعه فداك ابي وامي ونفسي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا انما كانت كفاله عمه لكفايه الجانب المادي فقط يوكله بس فقط بينما كانت التربيه النفسيه والخلقيه والفكريه تعهدا ربانيا ورعاية إلهية تامة مات أبوه وماتت أمه ومات جده وانتقل إلى عمه وكان أبو طالب كثير العيال قليل المال ولم يكن أبو طالب أيضا صاحب ذلك المنصب وتلك الهيبه التي كان يتبوأها عبد المطلب وبانتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي طالب كان عليه ان يواجه الحياه وهو الولد اللي بيبقى راجل من صغره اللي بيواجه الحياه ويشعر ان عليه ان يواجه الحياه يبقى راجل رجل لكن السؤال دلوقتي ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى نبي ومحتاج يتعلم ويتربى ثمان سنين لحد أربعين سنة اتعلم ازاي احنا اتفقنا ان اللي علمه ربنا واللي رباه ربنا لكن اتعلم ازاي ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون الله قدر أن يعيش النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحياة إنه ما يتعلمش قراية وكتابة أن يظل أميا ليه؟ ده الإعداد للنبوة لو كان بيقرا ويكتب كانوا قالوا آه أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ما بيعرفش يقرا ويكتب لم يت... يلتقي بأحد يعلمه طول عمره ابدا مطلقا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ما كنت تدري كانش يعرف حاجه صلى صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم نهائي السؤال كيف علم الله النبي محمدا اتعلم ازاي محتاجين نعرف ازاي يتعلم يا جماعه اللي يدرس سيره النبي صلى الله عليه وسلم يوقن ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان صاحب عقل فذ ودي هتيجي معانا في السيره برضو هتكلم عن عقل النبي صلى الله عليه وسلم وعن جسم النبي صلى الله عليه وسلم اه اتكلم عن كل حاجه اهلته للنبوه العلماء بيقولوا بالاستقراء ان من شروط الانبياء ان يكون النبي فطنا الفطانه الفطانه الذكاء فاطن بيفهم معلش خليني استعجل الاحداث واديكم مثال واحد فقط في واقعه الحجر الاسود اختلفوا واقتتلوا وجابوا طست دماء ووضعوا فيه غمسوا بيه ايديهم خلاص هيقاتلوا من الذي يضع الحجر من الذي يضع الحجر في موضعه والاخر قالوا نحكم اول داخل فكان اول داخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم داخل لاقي ايدين الناس حمراء والسيوف مرفوعه من كل ناحيه وقالوا له احكم مين اللي يشيل الحجر ده يحطه مكانه قال لهم طب نتفاهم اهدى يا عم اقعد يا سيدي بالراحه انت مين وانت عايز ايه وانت بتقول ليه طب انا عايز اسمع من كل واحد منكم حصل ما حصلش خلع رداءه بسطه وضع فيه الحجر شيله وضع الحجر مكانه في لحظات عقل مين اللي يجيب دي في لحظه قول لي انت انا عايزك تتصور الموقف وتحط نفسك في المكان ده داخل لا ايديه ناس ايديها في الدم وطست الدم موضوع والسيوف مرفوعه وكل واقف متاهب بيقاتل وقول لنا مين يحط ده مكانه احكم بمنتهى التلقائيه والبساطه يحل الاشكال ويضع الحجر في موضعه هو ده عقله ازاي ازاي اتربى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على مستوى رفيع من الفكر الصائب والنظر السديد كان يعيش صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقظ القلب في اعماء الصحراء كاني به سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش منتبها وسط السكارى حقيقي عايش في مكة ولما سيبك من مكة دلوقتي أقصد يعني من البنيان والعمران وكده لا مكة على أيام سيدنا النبي كانت بيوت قليلة حوالين الكعبة صحراء مترامية الأطفال مترامية الأطراف وجبال سوداء انا كنت في الحج هذه العام في في الحج هذا العام واحنا ماشيين بالسياره كنت اشاور اللي من معي في السياره شوفوا ال- شو- شو- شوفوا الجبال جبال فيها جبال سوداء حجاره قسوه يعني تبدو الرسول في وسط ده كله عايش آه، عايش صاحي بينظر للسماء وينظر للبشر وينظر للجبال وينظر للنجوم والكواكب وينظر للكعبة صاحي هو ده ده اللي انا نفسي اعلمه لاولادي ان الولد يبقى صاحي مصحصح منتبه لكل اللي بيجري حواليه يعني اذا اتولد ولد يبص للمولود كده ويقول لي ده كان فين وجه ازاي عايز الولد يبقى صاحي لما يجي ياكل يقول لي هي ليه الفلفلايه دي خضرة ودي صفرة ودي حمرة هي دي مزروعه في ارض صفرة وارض حمرة انا عايزه يبقى مصحصح يقول لي هي العين بتشوف ازاي هي الودن بتسمع ازاي الاطفال قتل فيهم هذا الصحيان قتل بالجلوس قدام التلفزيون عشان كده لما بقول لكم ان الجلوس امام التلفزيون لمشاهده الافلام والمسلسلات او الكمبيوتر النهارده لمشاهده الكرتون وغيره ياتي بالبلاهه والغباء الكلام ده مش كلامي ده كلام علماء واطباء ودارسين في علم التنميه التنميه البشريه التنميه البشريه وعلم النفس وغيره علم الاجتماع يقولوا كده يقولوا ان جهاز التلفزيون ده الجلوس قدامه مدة طويله في رؤيه الاغاني والافلام والمسلسلات والكرتون وغيره يقتل ذكاء الاطفال بياتي للصحيان لان قاعد كده قبله بس الرسول كان صلى الله عليه وسلم ربنا اراد ان هو ينشا في مكه وينشا في وسط هذا هؤلاء العرب وينشا في وسط هؤلاء العرب آه، الذين تنتشر فيهم الاميه ليظل على الفطره ليتلقى بالفطره بس كان صاحي هي دي مصحصح بيلاحظ كل حاجه ويفهم كل حاجه ويتدبر كل حاجه ربنا جل جلاله في تعليمه للانبياء شوف سيدنا موسى عليه السلام ربنا قال له ايه والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني فلما اراد الله صنع سيدنا موسى اخرجه من القصور من قصر فرعون والقاه في الصحراء يمشي في الصحراء ويرعى الغنم ثمان عشر سنين ويرجع في الصحراء ويوحى إليه وهو في الصحراء هو دي قضيتنا النهاردة مشكلة الشقق إن الولد في شقة كده شقق زي علب الكبريت متراصة وشوارع ضيقة كان بيقول ايه اللهم ارزقنا بيتا نرى فيه السماء ولا نسمع فيه الغناء اه السوق اللي لازقه في بعضها والشوارع والحواري الضيقه والناس كلها عايشه في قلب بعضها الولد بيطلع م- مش عارف فتح عينيه في الصحراء يبقى عايش شايف سما وشايف نجوم وشايف ص- رمال متراميه وجبال حاسس بعظمة الخالق جل جلال الله عشان كده الوقت خلوني اتكلم لما نقول كيف علم الله النبي نقول هو ايه العلم هل العلم حفظ الدروس وتلقن القواعد والقوانين ايه هو العلم هو العلم النظري اللي بيتباهى به العقل هو العلم اللي بيردده الانسان بلا وعي ولا فهم ولا نفع ولا عمل ولا فائده ولا جدوى ايه هو العلم ايه هو العلم اسمع ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أيها الإخوة اسمحوا لي أستأذنكم أن أقول أن هناك ببغاوات كثيرة تردد ما تسمع دون فهم أو وعي اسمحوا لي اسمحوا لي أن هناك أطفال تسمع خطب أكبر العظماء يحفظونها ويرددونها ترداد يعجبك لكن لا إلقاء الخطب جعل الأطفال رجال ولا ترديد الببغاوات جعل هذه الطيور بشرا القضية مش في الكلام مش في الحفظ قد تجد من يحفظ ويفقه ويجادل ويغلب لكن عارفين عارفين الواحد من كثرة تجاربه ورؤيته للناس وتعامله مع البشر عارف عارف آه، عايز اقول لك ايه في نا في ناس تحس ان آه، العلم عندهم عارف آه، آه، الصخور الذهب بيطلعوه منين الذهب بيطلعوه منين الذهب ده عبارة عن عروق في وسط صخر فيكسروا الصخر ويدوبوا الذهب وياخدوه او في ناس كده تحس ان العلم زي اسلاك الذهب في وسط الصخر علمهم ذهب ولكنهم صخور جوامد العلم في نفوسهم كعروق الذهب في الصخور المهمله لا يبعث على خير ولا يزجر عن شر فبماذا يفيده هذا العلم قال الله جل جلاله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا هو ده مشكلة كبيرة إن ربنا شبه اليهود بالحمير وهم أسوأ من الحمير قطعاً كمثل الحمار يحمل أسفارا كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول آه هي دي المشكلة الجي- الكبيرة إن يبقى في علم وفي عقل بس عمل له إيه العلم ولذلك اسمحوا لي استطرد في وقفه كمان قال سبحانه فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ظاهرة عجيبة جدا اسمع تاني كده وأم فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى اسمعها تالت كده وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى فاستحبوا العمى فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون ربنا سبحانه وتعالى بيحدثنا عن ثمود قوم سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام ربنا يقول هديناهم يعني أثبتنا لهم الدلالة والبيان تبين لهم بالحجة القاطعة والبرهان الساطع أن صالحا مرسل من ربه ومبلغ عنه جحدوا دعوته وكذبوا به فأصابهم العذاب شوف فأخذتهم صاعقة العذاب الهون سبحان الله العظيم أخذتهم صاعقة العذاب الهون الهون يعني الإهانة, الإهانة. عذاب فيه إهانة آه لما تتأمل الآيات اللي ربنا عذبهم بيها الصاعقة الصيحة الرجفة التدمير الدمدمه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها الطاغيه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه تامل انا عايزك تفكر معايا صحصح كده وركز معايا الله يخليك تامل تامل تامل شوف الجماعه دول ربنا عرض عليهم الحق ربنا سبحانه وتعالى ارسل اليهم الرسول بالحق استغفر الله هذا هو القول الصحيح ارسل الله رسوله صالحا بالحق قالوا له ادينا الدليل قال لهم عايزين ايه ناقه نشرب لبنها تخرج من الجبل ده فخرجت الناقه من الجبل اشربوا خلاص كده اهو واضح الحق واضح استحبوا العمى هي دي مصيبة استحباب العمى شوف العقوبات صاعقة صاع- صاعقة العذاب الهون الصيحة الرجفة التدمير الدمدمه الطاغية كل ده يؤكد عظم الذنب وكبر الخطيئة لمن يستحب العمى على الهدى ثمود ما كانتش هداية توفيق واصطفاء زيك ربنا ربنا اصطفاك وجعلك مسلم ووفقك وجعلك موحد مسلم في بيت مسلم من ابوين مسلمين في وسط وبيئه مسلمه وسخر لك تلفزيون وراديو وكتب وكمبيوتر ونت واسطوانات وشقه شرطه ثم تستحب العمى شوف العذاب هيبقى ايه بقى شوف العذاب هيبقى ايه النهارده بقوا كتير قوي نخبة استحباب العمى النهارده لما بسمع ناس بيتحسر يقول ياه ده الارض كانت مش عارف بكام واتعرضت عليا وما رضتش ولا ياخدها ببلاش بيتحسر فقد ايه هيتحسر اللي اتعرض عليه الحق واتاخر عنه وما قبلوش لحد ما ضاع منه هتتحسري قد ايه على كام فرصه جات لك تلبسي النقاب ما لبستيش تحفظي قران وضيعتيها انك تكفلي يتيم او فقير وراحت منك قد ايه هتتحسر يوم ما كانت قدامك فرصه انك تطلب علم شرعي وضيعتها انك تخدم دين او دعوه وراحت منك الكلام ده الفرق بين سيدنا النبي وغيره صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان زي ما قلت لك كده عايش صاحي شايف السماء وشايف الارض وشايف الرجال وشايف النساء وشايف الكبار وشايف الصغار كان في بداية حياته صلى عليه صلى الله عليه وسلم وفي ريعان شبابه يستعين بصمته الطويل الولد اللي ساكت وبيفكر الرسول صلى الله عليه وسلم كان صمته موصول الليل بالنهار صمت يطبق على الرمال الممتده والعمران القليل كان الصمت اللي الرسول عايش فيه ده يعينه على طول التامل وادمان الفكر واستكناه الحياء الحق حصل معاه مع طول الصمت وادمان الفكر الارتقاء النفسي هذا ال- ادمان الفكر والملاحظه واحترام الحقائق وتقديم الأولى عاش بهذا ولا الله جل جلاله أحاطه بما يحفظ عليه هذا الاتجاه الفز حتى ولو ان النبي صلى الله عليه وسلم كبشر كانسان تتحرك فيه نوازع النفس تتحرك فيه نوازع نفسية لاستطلاع بعض متع الدنيا من خلال صغائر مثلا يتدخل ربك جل جلاله للحيلولة بينه وبين هذه الأمور روى ابن الأثير في التاريخ والحديث حسن في صحيح ابن حبان قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ما هممت بشيء مما كانوا في الجاهلية يعملونه غير مرتين كل ذلك يحول الله بيني وبينه ثم ما هممت به بعد حتى اكرمني الله بالرساله ايه اللي هم بيه ده الرسول صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قلت ليله للغلام الذي يرعى معي باعلى مكه لو ابصرت غنمي لو ابصرت لي غنمي حتى ادخل مكه واسمر بها كما يسمر الشباب الرسول لما كان عنده 15 سنه كده اللي احنا بنسميها بقى فتره المراهقه تسميه آه، معلش لما اتكلم في تربيه الاولاد هنعدل التسميه دي في هذه الفتره آه، في عنفوان الشباب و قال له انا عايز اسمر كما يسمر الشباب نسهر سهره زي الشباب ما بيسهروا فقال افعل صاحبه كان هو و- و- وشاب اخر بي- بيرعوا الغنم فقال له خلي بالك من الغنم وانا هروح مكه اشوف الشباب بيعملوا ايه قال صل عليه صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى اذا كنت عند اول دار بمكه سمعت عزفا فقلت ما هذا فقالوا عرس فلان بفلانه فجلست اسمع فضرب الله على اذني فنمت فما ايقظني الا حر الشمس من اليوم الثاني ويقولوا لك الاغاني حلال والمزيكا حلال حاجه عجيبه المهم قال فنمت فما ايقظني الا حر الشمس من اليوم الثاني فعدت الى صاحبي فسالني فاخبرته ثم قلت له ليله اخرى مثل ذلك ودخلت مكه فاصابني مثل اول ليله ثم ما هممت بعدها بسوء حماية إيمانية حماية ولازم انت وانت بالذات تطلع بفايده من دي انت تحديدا هو انا كل مره هقول لك بتتلفت على مين هو انت وانت والله تحديدا انت تحديدا واقصدكم انتوا الاتنين تحديدا ان ربنا هيحميك مره ويحميك التانية ويصرف عنك لكن ما تضمنش التالتة شوف سيدنا النبي لما ربنا صرف عنه مرة وصرف عنه التانية قال بس ما عملهاش تاني انت ربنا صرف عنك مره وصرف عنك التانية وحماكي مرة وحماكي التانية يا ترى التالتة هيخلي بينك وبين الذنب يا ترى التالتة هتنزل فيها العقوبه ويرفع الله العصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصلوا مرتين قال ما هممت بعدها بشيء عايزين نتعلم ممكن يبقى انسان هم بذنب وربنا صرف عنه وهم بذنب وربنا لم يمكنه من فعله في المدارج ابن القيم يقول وأول التوبة النظر أن تنظر إلى المعصية إذ خلاك الله وإتيانها فإنه لو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلاً لو ربنا عصمك لا يمكن تعصي الحسن البصري بيقول ايه هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمه هي كده فلما تهون على ربنا يتركك نسوا الله فنسيهم لما ربنا يحوطك بعنايته ورعايته يحفظك ويصرف عنك مش احنا قلنا الاعتصام الاعتصام الح... الهداية الى الطريق والحماية في الطريق ومن يعتصم بالله فقد هدي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يبقى هداية وحماية لذلك لما ربنا يحميك اشكر هذه النعمة واعترف بها ولا تتخلى عن ربك فيتخلى عنك إن الله يدافع عن الذين آمنوا القراءة الأخرى إن الله يدفع عن الذين آمنوا الله يدفع عنك ويدافع عنك الشاهد إن ربنا حمى النبي فلم يكله إلى نفسه حفظ عليه فطرته لدرجة انه ما سمعش العزف يقول فضرب الله على اذني فنمت حتى العزف المزيكا ربنا حماه منه ما سمعوش ما دخلش شاف الرقص ما شافش الناس وما بيشربوا خمر صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ربنا حماه حماه ايها الاخوه لنستفد من تربيه الله للنبي ان مراتب التعليم المختلفه هي مراحل جهد متصل لتهذيب الح- العقل لتقويه الملكات لتصويب النظره الى الكون والحياه والاحياء فكل تعليم يقصر باصحابه عن هذا الشان لا يؤبه له مهما كانت في شهادات واجازات انما التعليم عايز اعلم اولادي اربي اولادي عايزين نربي امه تطلع تستأصل شافه اليهود هذه الامه تحتاج حسن الفطنه اصاله الفكر سداد الوسيله والهدف سداد الوسيله والهدف رجال اسمع كيف رب الله ابراهيم عليه السلام ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون سيدنا إبراهيم غلام صغير وأبوه والقوم والنمرود بيعبدوا أصنام بالفكر بص للاصنام كده سبحان الله العظيم كل ما اقرا الايات دي اتعجب لما سيدنا ابراهيم يقول له فاسالوهم ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم قالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون سيدنا ابراهيم لما كسر الاصنام أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال لهم اسألوا مش دول آلهة؟ اسألوا اسألوهم قولوا لهم مين اللي كسركم؟ اسألوهم ما دافعتوش عن نفسكم ليه؟ اسألوهم ما ضروش اللي كسرهم ليه؟ فرجعوا إلى أنفسهم فكروا لحظة واحدة فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم انتكسوا تاني وأنكروا هي دي تربية الله لأنبيائه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المنهج كجده إبراهيم عليه السلام لم يتلقى علما وإنما آتاه الله رشده من قبل لم يتلقى من راهب ولا من كاهن ولا من فيلسوف لكنه بعقله الخصب وفطرته الصافيه طالع صحائف الحياه وشؤون الناس واحوال الجماعات فكلما راى خرافه رفضها بعقله وناى عنها عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس على بصيرة من أمره وأمرهم فما وجده حسنا شارك فيه بقدر وما, ج... وما... و... وما وجده ينافي فطرته عاد إلى عزلته العتيدة يتابع النظر الدائم في ملكوت السماوات والأرض ولكن ما زلنا نتساءل كيف صنع الله له كيف تعلم تعال ناخذ مثلا فيما علمه الله في رعي الغنم سيدنا موسى عليه السلام زي ما قلت بس يبدو ان الموضوع خطفنا ربنا اخرج سيدنا موسى من قصر فرعون الى راعي الغنم والرسول صلى الله عليه وسلم- صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول ما من نبي الا ورعى الغنم قالوا حتى انت الحديث في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم فقال اصحابه وانت يا رسول الله قال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مكه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم راى رسول الله الغنم نوع من انواع التربيه والتعليم كان راعي الغنم يتيح له الهدوء والمتعه بجمال الصحراء والتطلع الى مظاهر الله في عظمه الخلق يتيح له مناجاة الوجود في هدأة الليل وظلال القمر ونسمات الأسحار كان يتيح له لونا من التربية النفسية إن صح التعبير من التربية النفسية على الصبر وطول البال والحلم والأناة والرأفة والرحمة والعناية بالضعيف كان يتيح له ذكاء في ارتياد مناطق الخصب وتجنب مواقع الهلكة ومواقع الخوف سياسة هذا الحيوان الأليف الضعيف والشجاعة في مواجهة الذئاب والأسود والعقارب والحيات الشجاعة والجرأة والإقدام والأخذ أخذ هذه ال ال ال- القطيع من الأغنام إلى مواطن النجاة من سياسة الغنم الى سياسه الامم هو ده راعي الغنم وكثير مثله كيف علم الله النبي نستكمله في الحلقه القادمه ان شاء الله عز وجل قبل ما اختم عايز انبه لحاجتين الحاجة الأولى الواجب احنا مواظبين على الاثنين والخميس وجزء القرآن وال11 ركعة قبل ما ننام والأذكار الخمسة الاستغفار والصلاة على النبي ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله مواظبين على الأذكار الخمسة دولك مع الصلوات الخمسة والاثنين والخميس وجزء القرآن وال11 ركعة اثبت ثبتك الله الحاجة التانية إن أنا بحبكم في الله وهاخد استراحة قصيرة خمس دقائق أو بالكتير عشرة خمسة عشر دقايق إن شاء الله بإذن الله تعالى وألتقي معكم مرة أخرى آه، في لقاء على الهواء آه، مع ضيوف أكارم ل- أولا نعزي في فضيلة الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف عليه رحمة الله ونمرة اثنين نتكلم في دور علماء المصطلح في حفظ الدين ونمرة ثلاثة في قضية القدس وفلسطين ودور المسلمين اليوم حتى لو مشاركة وجدانية لهؤلاء المحاصرين أسأل الله أن يفك أسرهم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يطير شوقي